القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي مسرع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وورأ النسبة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ أشرف صلى من العشاء ووددت أنه لم ينتهي هذا هو القرآن اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا قال عثمان بن عفان ويروى عن عبد الله بن مسعود لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم سمعنا في التلاوة قول الله عز وجل ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما بتخوفكش الآية دي مش قليلين اللي رايحين جهنم دول ايه؟ كتير انتوا عارفين النسبة المئوية للنجاح يوم القيامة كم؟ واحد في الألف قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينادي ربنا يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك يا رب فيقول الله مسألة أتم إيضاح في تمام الآية حين قال ربنا جل جلاله أولئك هم الغافلون أنا نفسي نسمع الآية تاني ومن الشيخ أشرف اديله مايك الأول تاني ولقد ذرأنا قول يا شيخ أشرف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
لك أن تتعجب يا أخي إن ربنا يلعن البني آدمين دول بأنهم أسوأ من البقر والحرير أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون معلش ما تسمعش مني انا فوق الصغير منكم وبحبكم والله بس عايز اقول مرت علينا سنه يعلم بها ربنا صح ولا لا؟ سنه عجيبه السنه اللي ملهاش طعم ولا يوم السنه اللي مش عارفين انا اول من الاخر أشر ما فيها الغفلة عن الله الناس بالمين من المين في نكد مش عارفين الأول من الآخر الشر اللي فيها إن الناس غفلت عن الله قل لي بالله عليك يا حبيبي في الله أنت ختمت القرآن كم مرة صليت؟ قل لي آخر مرة قمت فيها الليل 11 ركعة. قل لي إمتى سرقت الصيام وشهر المحرم خمس اللي الرسول كان لا ي- أكثر صيام شهر المحرم، أفضل صيام بعد رمضان شهر المحرم. صمت فيه كام أسبوع؟ والنبي المسلمين عملت ايه السنه دي؟ والغفله كما ذكر ربنا جل جلاله في الايه انها بسبب عمل قلب الغفله غفله القلب القلب نوع مش هو قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله ها؟ كأنك ترى بالله عليك أنا عايز أسألك وما تجاوبنيش ولا ترد ولا تفتح بقك أشهد ربك على نفسك أنت وأنت ماشي في الشارع حاسس إن ربنا شايفك وأنت بتصلي كأنك ترى الله وأنت بتتكلم حاسس إن ربنا سامعك وأنت بتتصرف حاسس إن ربنا مراقبك ولا انت ناسي كل ده وعايش لوحدك وبعدين نقول يا رب طب يا رب بايه يا رب بايه اذا كنت انت بتحاربه وتوالي اعدائه وتنافق اعدائه وتقدم تنازلات لاعدائه وتسترضي اعدائه وتمشي في ركب اعدائه وتتبرى من شريعته واوليائه والاخر عايزه ايه؟ يهدي لك الدنيا ويصلحك اللي انت فيه طب ازاي؟ ما تجيش قال الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ده بالعكل لازم نصلح قلوبنا عشان كده كانت هذه السلسله ان بعض الشباب النهارده بيقول انا بفاجئ بنفسي وقعت وقمت وقمت وقعت وقعت وقمت انا بقول له الوقوع ما بيجيش كده فجاه بس انت مش فاهم الوقوع بيجي على مراحل طويله بس انت مش دريان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وعايز بس هات لي اول الايه يا شيخ اشرف يجي اول الايه منين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ها؟ وهو ده لسه- الراجل ده ما اتفقتش معاه ولا على حاجه والله ده هو اللي جابهم كده من عند ربنا جل جلاله ها، اولها ايه قول يا شيخ اقرا يا شيخ اشرف سمعنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رب
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سنجزيهم بما كانوا يعملون
صح ولا أنا غلطان؟ سمعت ك- التلفزيون اكتر ما سمعت ربنا وبصيت في جرايد اكتر ما بصيت في المصحف في السنه دي هازم نفسك قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى تصغى يعني ايش خشب جميل ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اثنين وليرضوه ثلاثه وليقترفوا ما هم مقترفون اغير الله ابتغي حكما قل لا اله الا الله اغير الله يبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يرقصون سياق رهيب سياق عجيب لهذه الآيات بيقول لك إن القلب من ان اللي ربنا اشتراه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه مش بتاع الناس بقى ده بتاع مين؟
الله
مش مشغول بما فيه الناس هو مشغول بربنا هو مش باقي على اللي فيه الناس هو رجل الأهل الشاهد العلاج تبطل تسمع تبطل تشوف تعمق الإيمان بالآخرة إذا ما فعلتش وصال القلب يتحول القلب إلى قلب آثم القلب الآثم ليه المرحلة الثانية اسم القلوب لأن ربنا جل جلاله خلقك أيها المسلم وانا قلت ان الاسلام نعمه قولوا الحمد لله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمه والهدايه نعمه انت قلت ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت نعمه فلما ربنا هداك وتبت بطلت بنك وبطلت نسوان ودخلت المسجد وبتصلي دي نعمه ربنا كرمك واعفيت لحيتك انت لسه بتحلق ليا سني خلاص بقى اسيب خير ربنا فيك مش بتحلق تاني وعد جزاك الله خير كسبنا راجل طيب الحمد لله انا بحبك في الله جزاك الله خير صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم خلاص ربنا هداك الهدايه دي نعمه من نعم ربنا عليك نعمه ان ربنا يهديك للصراط المستقيم في الاسلام دي ايه نعمه نعمه هذه النعمه لما الناس تشوفك بقى استبدلت النعمه دي يشوف واحد سني وبيدخن واحد سني ويبص على النسوان واحد سني ويرزق وياكل اموال الناس بالباطل واحد سني لو شافه كده يبقى اسمها شهاده زور ضد السنيه وضد الاسلام
الله أكبر
هي دي عشان كده ربنا قال ايه ومن يك و- ومن يكتمها فانه آثم قلبه يكتم ايه الشهاده للديانه بالحق ان انا لما اتدين الناس يشوفوا ان المتدين ده المسلم ده احسن الناس اخلاقا واضبط الناس مواعيدا واشد الناس امانا وايمانا يرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم اللي يشك في الكلام ده يجي انت بتشك في الكلام ولا القرآن محكم وأنا بكلمك بظاهر النص لكن المشكلة أين التقوى يا ابني انت من اللي بتقلب اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ارزقنا التقوى اللهم اجعلنا من اهلها بس هو مش كلام لا دي مواقف المواقف اللي بتحكم انت تقي ولا فاجر هي دي ما هي يا كده يا كده اصل التقي ان يترك بعض الحلال مخافه الوقوع في الحرام اللي قصاده فاجر متجرئ على حدود الله لذلك يقول إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا احنا قلنا كتير من زمان واحنا بنقول ان في بعض الشباب يقول لك يعني شغال شغلانه حرام يجي يقول انا بدور على شغلانه ثانيه لما الاقي شغلانه ثانيه هسيبها يقول هو انت كده قلبت الايه الايه بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا انت بتقول اجعل لي مخرج ونتقيك ربنا بيشترط اتقي ونخرجك وانت بتقول له اخرجني وانا اتقيك هو ده اللي قلنا بقى في درس رمضان اللي احنا الدرس الاخيره بتاع البلد بتاع زمان بنكملها في درس الاربع في مسجد رب العالمين في 6 اكتوبر بنقول ايه ان ربنا هيحشر بعض الناس يوم القيامه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصوما قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم إزاي يمشوا وجوههم زي ما قلب الآية في الدنيا هيجي مقلوب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل هي كده انت قلبت حياتك النهارده بتشرط على ربنا يا رب يعني لو بطلنا سياحه هتدينا فلوس منين؟ اه 20% 80% من الشعب المصري عايش على البتاعه دي فدول ياكلوا منين ويعيشوا ازاي؟ يا عم ما ربنا ربنا صح انت بتشرط عليه انت بتقول له يا رب انت- يعني انت هتقدر ترزق الناس دي؟ الناس اللي بيوتها مفتوحه دي يا رب انت هتخرب بيوتهم؟ يا رب انت هينفع ان انت توكلهم؟ هتقدر يعني عندك فلوس يا رب؟ يعني يا رب عندك شغل غير الشغل ده يا رب؟ يعني انت يا رب تقدر تقدر ولا ما تقدرش يا رب؟ سبحان الملك الشاهدين فإنه آثم قلبه بوب ابن القيم بابا في كتابه إغاثة الأفهام من مصائب الشيطان فقال باب استيلاء النفس على القلب ده بإيه؟ استيلاء النفس على القلب احنا عندنا نفس وقلب قال ربنا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربك وقال ربنا جل جلاله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب في قلب مطمئن بذكر الله ونفس أمارة بالسوء لما تستولي النفس ابن القيم يقول كده وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب المسلمين ابتلي بأزمة اتورط ب 10000 جنيه وقاعد كده شايل الهم اعمل ايه؟ اسد منين؟ الشيطان اللي عمال يقول له في ودنه روح اعمل ده ارمي البيت روح استلم وهو مفكر ان هو اللي بيتكلم مش انت اللي بتتكلم ده اللي بيتكلم في ودانك وفي قلبك مين الشيطان بدليل انه ما قالكش ولا مره قول يا رب ما فكركش الدعاء اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر ما فكركش بده اهدي وسوسة اعمل طب اسرق طب آه، بيع مش عارف ايه عمال الشيطان بيوسوس لك كم الشيطان في حاجه اسمها النفس الاماره وقلنا كتير وخصوصا في البدايه ان الفرق بين وسوسه الشيطان وتسويل النفس ان وسوسه الشيطان عايزك تحسب خلاص اي حاجه لكن النفس بتلح على معصيه معينه والنفس دايما تاتي بالجيوش الشاهد ايه ان النفس دي قال ابن الجوزي عليه رحمة الله أن أشد أسباب شتات القلب مطاوعة النفس في كل ما تطلب إنك تطاوع نفسك حتى ولو في المباحات يعني في المباح اللي نفسك بتقول لك ايه قوم اشرب ميه قوم تشرب ميه اخرج الشباك تخرج الشباك انزل الشارع تنزل الشارع اتمشى شويه اتمشى شويه طلع التليفون اتكلم العب شويه في التليفون العب في التلفزيون آه مش عارف عكس آه ابنك آه آه، مش عارف إيه، الطش مراتك كل دي النفس النفس بتقول لك والمشكله الكبيره ان كل نفسك ما تقول لك حاجه ها تروح اعملها تروح اعملها تروح اعملها كده ركبتك النفس لأن النفس تميل إلى البطالة والكسل صفات النفس النفس تميل إلى المعاصي والشهوات النفس تميل إلى السفاسف والصغائر لذلك قال لك إيه علمها التحليق تكره الإسفاف علمها العز تأنف من الذل اشغلها بالحق تنشغل عن الباطل نفوسنا وحشه هي مخلوقه كده وحشه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبه الا ويقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا قلب مطمئن بذكر الله لو قدر يستولي على نفسه يخلي النفس مطمئنة زي ما يقول. مش احنا قلنا كده الذين امنوا وايه تطمئن قلوبهم بذكر الله فصفة القلب انه مطمئن لو القلب استولى على النفس يعمل ايه يخليها مطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي لكن لو استولت النفس على القلب تخليه امار بالسوء عشان كده من معاصي القلوب احنا قلنا الشك عندنا بقى معصيه مشهوره اللي من دول من معاصي القلوب الزنا ايه ده؟ القلب بيزني اه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما وصلش على النبي سني صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجب على ابن ادم حظه من الزنا ويدرك ذلك لا محاله فالعين تزني وزنها النظر واليد تزني وزنها النفس والرجل تزني وزنها السعي والقلب يهوى ويتمنى يبقى اللي يشوف واحدة ويتمناها يبقى قد زنى قلبه الحب بيحب واحدة غير زوجته ده زينة القلب القلب بيزني ولما القلب يزني زي الفرج ما بيزني هي هي اسمها ايه زين زين زينة والعياذ بالله اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب الناس اللي قاعدة تتفرج على التلفزيون على فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل ولا أغنية ولا كليب اللي بيقولوا عليه ولا بيتفرج عليه وشايف النسوان بتتنطط زي العفاريت قدامه وثارت شهوته زنت عينه وزنى قلبه زنت يده التي لعبت على الريموت وزنت رجله التي مشت إلى التلفزيون لذلك يصبح القلب أمار بالسوء تلاقي قلبه بيشتهي إنه يبص فإنه آثم قلبه صاحب القلب الآثم وآثم اسم فاعل اسم فاعل يعني فعل عامدا مدركا قاصدا ذاكرا وهذا ممن لا يتاب عليه قال الله إنما وإن إذا اتصلت بها تفيد الحصر والقصر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وده مش بجهالة ده عملها إيه متعمد هو رايح لقناة كذا متعمد وم- ومتأكد هو فاتح موقع كذا متعمد هو مسيف على تليفونه او على الكمبيوتر بتاعه او على اللابتوب او شايل في الفلاشة الزنا ده متعمد آثم قلبه قلب آثم طيب عشان انا طولت عليكم كده الليله دي العلاج العلاج نعمل ايه ازاي نعالج هذا القلب الآثم ابن القيم في كتاب الداء والدواء وانصحكم انكم تقروا الكتاب ده الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ب 2 جنيه ونص قدام الجامع كان زمان يا سني هم بيقولوا لي انت عايش في العصر الماضي لكن شوف الكتاب ده هاته او اقراه عند واحد صاحبك او طلعه على الموسوعه الشامله ببلاش ده, ده لما تدخل على ال- على الحاجات الوحشه طلع الكتاب ده على النت واقراه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي ابن القيم بيقول ايه واذا وسوس الشيطان في الصدر ضاق الصدر فتوغل منه الى القلب فولغ فيه فنجسه اللهم طهر قلوبنا يا رب الشيطان لما يقعد يوسوس لك وزي ما قلت كده ايه ان في بعض الناس بيقعد كده يحط رجل على رجل ويدخن مع الشيطان سيجارتين قاعد يتكلم هو والشيطان ويدردشوا مع بعض كده الشيطان لما ياخد عليك وده اللي انا قلته كتير اوعى تتكلم مع الشيطان اوعى تناقشه اوعى ترد على اسئلته وتساله هيغلبك لان ده ايه شيطان انت مش قده يبقى العمل النهارده في حل القلب الآثم ان احنا نخرج الشيطان وشاهد هذا حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الدم بيجي منين من هنا كل الشرايين طالعة من القلب وكل الأوردة طالعة من القلب فعشان كده هو الشيطان قاعد على مجرى الدم واقف فضيقوا مجاريه بالصيام فضيقوا مجاريه بالصيام يبقى أول سبيل الصيام في ناس ناسية موضوع الصيام ده بعد رمضان تماما نريد إحياء هذه السنة إنك ما يفوتكش أبدا اثنين وخميس الاثنين والخميس زي رمضان صايم كل اثنين وكل خميس ثلاث أيام البيض 13 و14 و15 من شهر العربي أفضل الصيام صيام داود صم- كان يصوم يوما ها؟ ويفطر يوما صوم يوم وافطر يوم الله ما أجمله من صيام والنهاردة احنا في الشتاء يعني انت بتخرج من البيت مثلا الساعة 8 9 المغرب الساعة 5 ما صمناش حاجة ما صمناش حاجة فلذلك أول شيء يا جماعة الصيام بس الصيام الصحيح مش الصيام اللي هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب لا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ها؟ ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره من سبل إخراج الشيطان من القلب كثرة الذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك إخوتي إننا بحاجة إلى أن تلهج ألسنتنا بذكر الله قيل لحسان بن أبي سنان نراك لا تفتر كم تذكر قال مئة ألف بيسبح مئة ألف تسبيحة في اليوم أنا دايما لما أقول الجملة دي أقول لك الكلام ده مش ليك ده للعرض فقط اوعى تسبح مئة ألف في اليوم هو مش مصدق أصلا لكن خد الممكن المتاح سيدنا أبو هريرة يقول أبو هريرة الصحابي أنا أستغفر الله كل يوم إثنى عشر ألف مرة اتناشر ألف في اليوم على قدر ديتي أنت بتسبح كم مرة في اليوم بتستغفر كم مرة في اليوم من الطرائف اللي دايما نقولها ان احد الاخوه جالي يقول لي انا عايزك تربيني يا فضيله الشيخ قلت له طب اكتب لي بس جدول انت تقدر تعمل ايه وهو ده اللي انا بنصحكم بيه يا جميع يا اخوه ان كل واحد يعمل لنفسه جدول انا اقدر اصوم في الاسبوع يوم واحد يوم الخميس او اصوم يومين الاثنين والخميس او اصوم ثلاث ايام سبت وثلاث وخميس او سبت واثنين وخميس مثلا مثلا حدد لنفسك كده في الذكر انا اقدر اذكر استغفر قد كده ألف عند الص- في الصبح وألف الظهر وألف المغرب وألف العشاء وألف قبل ما أنام مثلا مثلا مية أقدر تقدر تقرأ قرآن كام جزء الصبح وجزء بالليل جزئين في اليوم ثلاثة في اليوم خمسة في اليوم حط لنفسك برنامج وجدول ومنهج امشي عليه وحاسب نفسك عليه زي ما قلنا كده طبقه هتلاقي أول يوم طبقت 10% منه وتاني يوم 50% وتالت يوم ما طبقتش حاجة خالص ورابع يوم طبقت 80% لكن اشتغل ما تسيبش نفسك كده فالمهم انا بقول قلت له تقدر تذكر ربنا تصلي على النبي كم مره في اليوم قال لي عشر مرات لا يا راجل ده انت عايز تتربى فعلا عشر مرات الله يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا شوف كلامك كل يوم قد ايه وذكرك فين واحد الصيام اثنين الذكر ثلاثة لم يطهر القلب شيء مثل البكاء قال ابن الجوزي يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة إنما أصابها رشاش نجاسة فدمعة من عين العين وقد طهرت أبكي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلي عليه والرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر انت ما بتبكيش ليه وزي ما قلنا كده ان البكاء حال ما ي- لا يعلم يعني انا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي لكن اعلمك مقام الخوف من الله والخوف يبكيك المقامات تعلم لكن الاحوال لا تعلم ما اعرفش اعلمك ازاي تبكي لا انت لو خفت من ربنا تبكي لو اشتقت لربنا تبكي لو حبيت ربنا تبكي مش المحبين بيبكوا آه لكن أنت اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك لو حسيت بالأنس بربنا هتبكي لو حسيت بالقرب من ربنا هتبكي لو حبيت سيدنا النبي واشتهيت انك تقعد معاه هتبكي حاجات كتير جدا تخليك تبكي لو تذكرت ذنوبك ومعاصيك تبكي لو تذكرت تقصيرك في الطاعات تبكي لو افتكرت سكرات الموت هتبكي لو تذكرت ظلمة القبر هتبكي ضمة القبر هتبكي أين البكاء الناس النهاردة ما عادش حد بيبكي من خشية الله إلا من رحم الله أول حاجة الصيام اتنين الذكر ثلاثة البكاء أربعة تلاوة القرآن لما تقعد تقرأ القرآن وتتأمل وأنا أؤكد لكم يا إخوة وأقسم بالله العظيم إن أجمل وأمتع وألذ وأحلى شيء في الدنيا القرآن ما تقرأ قرآن كده يعني أنا استمتعت وراء الشيخ أشرف النهاردة واستمتعت بسماعه يعني مش عارف كم مليون جنيه حقيقي أحلى من أي حاجة في الدنيا وأجمل من أي شيء في الدنيا اقرأ قرآن وهقول لك سرها دايما انت بتتكلم يا سلام لما تحس ان انت ساكت وربنا بيتكلم أما تسمع كلام الله كلام كلام ربنا يا أنت مستشعر يعني إيه كلام ربنا يعني إيه ربنا بيتكلم إن ده كلام ربنا يعني ربنا تكلم به يعني ربنا قاله بنقول دايما قال الله مش كده الكلام ده ربنا قاله أنا بحبكم في الله آخر علاج علاج نهائي وأخير طول السجود لما تسجد وافرد ايديك كده كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي بين ضبعيه كنا لا نأوي له من شدة ما يجافي بين ض- يعني بيبعد ايديه كده عن ودانه في ناس بيروحوا ساجدين يروح عامل كده مش احنا ده هم اللي بيسجدوا على ايديهم كده احنا ما بنسجدش على ايدينا احنا مش كده مش جنب عينيك لا ابعد ايديك ابعد ايديك وافرد كتافك بحيث ايديك يقولوا ايه تجافي الذراعين عن العضدين والعضدين عن الجنبين اسجد كده وشوية شوية ض- تعبت ضمهم كده وشوية شوية نزلهم كده اسجد ساعتين ثلاثة طب أقول إيه في ساعتين يا رب اغفر لي يا رب اهديني يا رب تب عليا يا رب أنا تعبان يا رب أنا قرفان من نفسي يا رب أنا مش طايقها يا رب غير لي نفسي دي يا رب صلح لي قلبي يا رب ابعد عني المشاكل يا رب صلحني ليك يا رب قويني على اللي انا فيه يا رب يا ما لقيتش حاجه تقولها قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر وانا ساجد وافضل ساجد وايديك توجعك وارفع ايديك ودوس على دماغك وافرد صدرك وارجع شويه لورا واطلع شويه لقدام اسجد قول له يا رب انا مش هرفع دماغي غير اما تغفر لي بقى ارضى عني نظف قلبي حبني قول له انا بحبك وماليش غيرك اشكي وادعي وقرب من ربنا وانشغل بيه هو ده طول سجود لما قال ربيعة ابن ابن كعب الأسلمي لرسول الله صل عليه حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلي قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود أسجد أسجد الليلة كلها في سجدة واحدة وقرب من ربنا لعل الله يخرج الشيطان من قلبك ويطهر قلبك الآثم عايز قبل ما نرحل نسمع من الشيخ أشرف آه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لآخر السياق اللي أنا قريته فليتفضل مشكور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أفغير الله أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
جزاك الله خيرا يا شيخ أشرف وبارك الله فيك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين آمين آمين آمين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجزي وشوقي مسرع عاجزي